الرحيم يا الله أوحى لنبيه الكريم يا الله بكلام مبارك عظيم حديث قدسي قويم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع من روائع الأحاديث القدسية وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله عنوان الليلة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني أو مرضت فلم تعدني في الحديث القدسي الرائع الذي رواه مسلم أن المولى عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني فيقول ابن آدم كيف أعودك يا ربي وأنت رب العالمين معقول أنا أزور عيادة المريض يعني زيارتي ربنا بيقول له مرضت فلم تعدني مرضت فلم تزرني فقال يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين فربنا وضح له قال أما علمت أن عبدي فلان أن عبدي فلانا مرض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده أرجوك ركز مع اللفظة دي لوجدتني عنده لأن في الحياة التانية يقول لوجدت ذلك عندي أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده ثم يقول جل وعلا يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني طلبت منك طعام فلم تطعمني قال يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلانا استطعمك طلب منك طعام فلم تطعمه أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي الجزء الأخير من الحديث يقول جل وعلا يا ابن آدم استسقيتك طلبت منك السقيا الماء استسقيتك فلم تسقني قال كيف أسقيك يا رب وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلانا استسقاك فلم تسقه أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي ده لفظ الحديث تعالوا بقى نتعايش مع الحديث بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم المولى عز وجل يوم القيامة يقول لعبده المؤمن ربنا يجعلنا وإياكم يا رب من هؤلاء العباد المؤمنين ويحشرنا وإياكم مع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم يقول يا ابن آدم يا ابن آدم مرضت فلم تعدني ربنا بيقول للعبد المؤمن أنا أنا مرضت وأنت ما زرتنيش مرضت طب سبحانه وتعالى ده يعني المرض يستحيل على المولى عز وجل لأن المرض صفة نقص والمولى عز وجل منزه من كل نقص سبحانه وتعالى وجل جلاله سبحان رب العزة سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحانه وتعالى لا يعني يعني ليس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فالمرض صفة نقص والمولى عز وجل محال عليه أي صفة من صفات النقص بل له صفات الجمال والكمال والجلال سبحانه وتعالى فربنا سبحانه وتعالى وضح له إن العباد المؤمنين دول أهل الله وخاصته وأولياء الله هم أهل الله وخاصته ولذلك المولى عز وجل يقول في الحديث القدسي الذي رواه البخاري من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب مع أن العبد ده ما حاربش ربنا حاشا لله إنما حارب عبد من عباد الله حارب وليا من أولياء الله فكان حربه لهذا الولي كأنها حرب لله سبحانه وتعالى خدت بالك المعنى عامل ازاي قال له أما علمت أن عبدي فلانا العبد استغرب كيف أعودك كيف أزورك وأنت رب العالمين محال أن يحصل لك حاجة زي كده يا رب ده أنت يعني لك كل صفات الكمال والجلال فقال له أما علمت أن عبدي فلانا عارفه جارك أو صاحبك أو قريبك أو زميلك أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده ليه ما زرتوش مش كان واجب عليك تروح تزوره وتطمن عليه خدت بالك شفت الحديث بيعلمك حاجات عاملة ازاي بيعلمك قيم عظيمة بيعلمك آداب وأخلاقيات في غاية الروعة والجمال بيقول له أنت ما عرفتش عايز أقول لك بقى حاجة معنى جميل قوي إن إحنا عايزين ناخد بالنا إن الحديث ده بيقول لك اوعى ده واخد بالك من المعنى اوعى تيجي يوم القيامة تكون عارف في الدنيا ان جارك او ج- او او قريبك او صاحبك او اي حد من حبايبك مرضى فلم فما رضيتش تروح له تزوره عشان يوم من الايام هيتقال لك الكلام ده هيتقال لك يا فلان مرضت فلم تعودني كيف اعودك وانت رب الع... ما علمت ان عبدي فلانا فاكره ابن خالتك ابن عمتك آه، جارك آه، صاحبك زميلك في الشغل زميلك في الدراسه مرض فلم تعده أما إنك لو عدته شفت بقى الخير اللي فاتك أما إنك لو عدته لوجدتني عنده خبر أبيض لوجدتني عنده ولم يقل لوجدت ذلك عندي وهذا يدل على قرب المريض من الله عز وجل عشان كده أهل العلم قالوا كلمة عجيبة جدا قالوا إن المريض حري بإجابة الدعاء فلما تروح لمريض اطلب منه يدعي لك تخيل ليه لأن الله عز وجل عنده سبحانه وتعالى لو وجدت لو وجدتني عنده عشان كده قال لك وهذا دليل على استحباب عيادة المريض وأن الله سبحانه وتعالى عند المريض وعند من عاد المريض أي زار المريض لقوله لوجدتني عنده أما حتة وجدتني وكيفيتها فنحن لا, لا يعني نؤمن بأن المولى عز وجل عنده لكن كيفية ذلك ندعوها لله سبحانه وتعالى ولا نتكلم فيها ودي من عقائد أهل السنة والجماعة واخد بالك يبقى إذا إيه آه، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده التاني بقى ربنا قال له إيه عبدي أو يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني طلبت منك الأكل وما اديتنيش فالراجل يقول يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين ده ربنا سبحانه وتعالى قال عن نفسه وهو يطعم ولا يطعم ربنا مش بحاجة للطعام سبحانه وتعالى حاشا لله لأن الجوع ده صفة نقص ومحال إن المولى عز وجل يكون عنده ه- هذه الصفة المولى عز وجل كما قلنا له صفات الجمال والكمال والجلال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فربنا سبحانه وتعالى بيقول له أما علمت أن عبدي فلانا قد جاع واستطعمك ف... فلم تطعمه يعني ما انا انا مش بقول لك عن نفسي بقى انا بقول لك ان في عبد من عبادي وعباد الله الصالحين هم اهل الله وخاصته واولياء الله هم اهل الله وخاصته اما علمت ان عبد فلان استطعمك فاكر لما كان في يوم من الايام ابن خالتك او ابن عمك او جارك او صديقك او صاحبك كان في ازمه وطلب منك بس يعني مبلغ بسيط كده يجيب عشاء ليه ولولاده فرفضت تديله وانت كان معاك فلوس قد كده طلب منك تاكله ورفضت تديله كان معاك أكل كتير وطلب منك يقعد ياكل معاك فرفضت أما علمت أن عبدي فلانا استطعمك فلم تطعمه أما إنك لو أطعمتهم شوف بقى الخير اللي فاتك لوجدت ذلك عندي أي لوجدت ثواب ذلك الإطعام عندي أضاعفه لك حسنات أضعافا مضاعفة الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة بيقول له كده ليه عشان يندم على انه في يوم من الايام ما رضيش يطعم انسان عشان كده من اسباب دخول الجنه اطعام الطعام كما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنه بسلام اربع حاجات شوف قد ايه افشوا السلام سلموا على بعض افشوا السلام واطعموا الطعام اكلوا الناس وصلوا الارحام روح وص- اوصل ارحامك واخد بالك وبعدين وصلوا بالليل قيام الليل والناس نيام تدخلوا الجنه بسلام الله ما ممكن الانسان يخش الجنه بس مش بالسلام ممكن يعذب وبعدين يخش الجنه انما لما تعمل الخير ده تخش الجنه بسلام بغير عذاب ان ربنا يكرمك وتخش الجنه الرجل الثالث بقى ربنا بيقول له يا ابن ادم استسقيتك فلم تسقني خد بالك فقال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين معقول يا ربي أسق أسق أسق رب العالمين صاحب الجلال والكمال وال وال والجلال فقال له أما علمت أن عبدي فلانا استسقاك فلم تسقه أنت ناسي إن في يوم من الأيام واحد عدى عليك وقال لك بعد إذنك ممكن شوية مية قلت له مفيش مية طب كنت يعني اديله شوية مية هتخسر إيه؟ ده المية زي ما بيقولوا كده ببلاش واخد بالك والهنا دلوقتي مش ببلاش بس برضه يعني تعتبر ببلاش فاهم ازاي؟ اه عبدي فلانا وهو بعد الع- يعني هو يشرب قد ايه يعني؟ يعني يشرب آه، ربع لتر نص لتر لتر ميه ايه المشكله ولا حاجه خد بالك اما علمت ان عبدي فلانا استسقاك فلم تسقه أما علمت أنك لو سقيته شوف بقى الخير اللي فاتك لوجدت ذلك عندي أي لوجدت ثواب ذلك عندي مدخرا لك الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة كأن هذا الحديث هدية لنا إنه خد بالك اوعى في يوم من الأيام تسمع عن حد مريض وتقدر تروح له إلا ما لازم تروح له طبعا لو ما تقدرش خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وبعدين هي مشكلة الناس إيه التكلف تكلف الناس لبعضها هو اللي بيمنعهم من زيارة بعض يعني أصل فلان جاني وأنا مريض فجاب لي علبة شوكولاتة ب 600 جنيه وأنا معيش أجيب له كده واخد بالك يا سيدي روح له خد له وردية إيه المشكلة هياكل وشي لا مش هياكل وشك ما حتى لو كل وشك أفضل من إنك يوم القيامة المولى عز وجل يعاتبك واخد بالك يبقى إذا إيه خد بالك اوعى تسمع إن في حد مريض وتقدر تروحه إلا لما لازم تروح له ده في ناس يا جماعة الخير والله العظيم يبقى لا قريبه لا قريبه مريض ولا جاره مريض ولا صاحبه مريض ويروح بنفسه يزور المستشفيات ويزور المرضى ويقف يدعي لهم ويمشي ليه؟ لأن من عاد مريضا خد بالك غدوة في الصباح إيه اللي يحصل فإنه يستغفر له سبعون ألف ملك حتى يمسي وإن عاده عشية يستغفر له سبعون ألف ملك حتى يصبح يا خبر أبيض وكان له خريف في الجنة في أكتر من كده في نعيم أكتر من كده يبقى الحديث ده بيقول لك لو عرفت إن في حد مريض روح زوره لأنك لو ما زرتوش هتع... ربنا هيعاتبك يوم القيامة هيقول لك يا ابن آدم مرضت فلم تعدني أما إنك لو لو, لو عدته لوجدتني عنده طيب ولو حد جعان اطعمه عشان ربنا ما يقولكش يوم القيامة استطعمتك فلم تطعمني أما علمت أن عبد فلانا استطعمك فلم تطعمه أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي ولو حد عطشان اسقيه ده في ناس بتعمل سبيل ميه ما شاء الله ده من اعظم الصدقات في الدنيا دي كلها يا جماعه الميه والله العظيم افضل الصدقه الماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل صدقه لو شرب انسان لو شرب عزك الله قطه لو شربت عصفوره كل ده في ميزان حسناتك بفضل الله سبحانه وتعالى يبقى عشان ما تجيش يوم القيامة وربنا يقول لك استسقيتك فلم تسقني اسقي الناس وقدم المية للناس وده أقل القليل اللي ممكن نقدمه للناس ربنا يجعلنا وإياكم يا رب العالمين من الذين يقدمون الخير للناس ومن الذين يكونون في عون الناس ربنا يبارك فيكم ويجمعنا وإياكم في الجنة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله الله الله يا الله مولانا رؤوف رحيم يا الله أوحى لنبيه الكريم يا الله بكلام مبارك عظيم حديث قدسي قوي